السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل بإذن الله عز وجل هذه الوقفات مع سورة يوسف أسأل الله جل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته أسأل الله جل أن يرزقني وإياكم حفظ كتابه والعمل به والمجاهدة به احنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه أي يعقوب عليه السلام لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون احنا قلنا دايما احنا عايزين نستحضر واحنا بنقرا سوره يوسف ان احنا نعايش الاحداث انت كانك موجود داخل القصه وبتعايش الاحداث فلذلك دايما انت لازم يكون الذهن حاضر المشهد ده بيحصل فين احنا قلنا كل شويه وده من التنوعات الرهيبه في القصه ان المشاهد بتتغير بصوره سريعه انت لازم تكون مدرك المشهد ده بيحصل في الشام ولا بيحصل في مصر ولا لان التنقلات وان شاء الله لو ربنا ييسر كده وخلصنا جزء كويس النهارده هتجد ان التنقلات بتحصل بصوره رهيبه ما بين مصر والشام وبعدين يرجع المشهد تاني من الشام الى مصر فانت لازم تكون مستحضر ماذا يحدث والمشهد ده بيحصل فين دلوقتي كان انت جزء من الحدث وتشاهد ده راي العين وقال يا بني مين اللي قال لا انتوا نايمين من الاول ليه كده يعقوب عليه السلام قال لاولاده وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد كان بيكلم بيقول لهم كام واحد دلوقتي هم كام واحد اللي بيكلمهم هيروحوا الوقت 10 ولا 11 هيروح لا ال 11 ما يروح معاهم خلاص ما هو اذن لبنيامين اهو مش احنا دلوقتي الايه اللي قبلها لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله فلما اتوه موثقهم خلاص وافق هو قال الله على ما نقول وقيل فوافق ان ان بنيامين هيروح معاهم هم راحوا اول مره 10 وبعد كده عايزين اخوهم معاهم احنا شرحنا سيدنا يوسف عمل ايه بحيث ان هو بحيله معينه ازاي سيدنا يعقوب يرسل معاه المره الجايه يرسل معاهم المره الجايه بنيامين وقال لهم لا ائتوني باخي لكم من ابيكم نجحت الخطه وبالفعل سيدنا يعقوب هيرسل بنيامين والمره دي سيدنا يعقوب كان التعامل مختلف عن اول مره اول مره لما طلبوا سيدنا يوسف سيدنا يعقوب اظهر الحزن اظهر الخوف والحزن والخوف كان على يوسف فقط ركزوا معايا اول مره لما اخوه يوسف طلبوا ان يوسف يروح معاهم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به حزين على يوسف فقط وأخاف أن يأكله خايف عليه بس المرة دي سيدنا يعقوب أظهر شفقته على كل أولاده قال لهم أنا خايف عليكم كلكم فعشان كده أنتوا كلكم وأنتوا رايحين يا بنية كلكم لا تدخلوا من باب واحد بيقول لهم كده أنا خايف عليكم سواء خايف عليكم من الحسد خايف عليكم من ان الاتهام خايف عليكم من منظركم انتوا تكونوا مثلا مظنه الاتهام انتوا ما تكونوا مجموعه واشهر الاقوال ان هو يعني مما ورد عن السلف انه خشي عليهم العين خشي عليهم الحسد يعني فقال يا بني وقال يا بني يعقوب قال لاولاده كلهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وقالوا ان مصر كان ليها اكتر من مدخل فهم داخلين بلد مصر بيبقى في سور حوالين البلاد وده اللي كان موجود زمان كل بلد حواليها سور ويكون في ابواب بيدخل من فقال ما تخشوش البلد من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ده سبب هنا سيدنا يعقوب بياخد بالاسباب ان انت احيانا لما تخاف ضرر من حد او تخاف اذى من حد او تخاف ان حد يؤذيك تحتاط وتاخذ بكل الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد الهجره وخشي من اذى قريش او ان يلحق قريش ان تلحق قريش به بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق أخذ بكل الأسباب صرف عكس الاتجاه أخذ معاه خريت يعرف الطريق خلى أولاد سيدنا بكر الصديق يمحوا الآثار أحد يأتي بالطعام أحد يتتبع الأخبار توقف في مكان لا يتوقف فيه أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب دي نقطة مهمة جدا قبل ما تعمل أي عمل لابد أن تحتاط لنفسك لذلك بعض الشراح ذكر في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي آخر الحديث ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فذكر معنى جميل جدا كان حتى ذكر الإمام البقاعي في التفسير هنا قال من أسباب أنك تقول لو أني عملت كذا أن العمل ده يكون قدامك وانت قصرت فيه فبعد ما ينتهي العمل تقول يا لو كنت عملت كذا امتى لا تتحسر على لو اني عملت كذا امتى ما تقولش القول ده لو اني فعلت كذا لو انت كل ما يمكن ان تفعله فعلته اخذت بكل الاسباب المتاحه ثم بعد ذلك وقع ما كنت تحذر انت مش ندمان على حاجه خلاص هذا بقدر الله سبحانه وتعالى انت لم تقصر في شيء وكل شيء بقدر الله لكن انت هنا لم تقصر في شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاط واخذ بكل الاحتياطات الممكنه اثناء الهجره فلما راى المشركين في الغار النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لو أن فعلنا كذا لو لأنه خد بكل الأسباب المتاحة كل ما يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله فما فيش شيء يتداركه فيش يقول يا, يا لو كنت عملت كذا اللي بيجعل الإنسان كثيرا يلولو لو أني عملت كذا إن هو بيقصر أصلا في أسباب معينة فيندم فيحصل قدر معين ويحصل مصيبة ويحصل إشكال يقول لك يا يا ريتني كنت عملت طب وأنت ما عملتوش ليه؟ لماذا قصرت فحتى تغلق باب الشيطان يبقى الإمام البقاعي بيقول إيه من أسباب إغلاق باب الشيطان مش بس الرضا بعد القضاء لا قبل القضاء إن أنت تأخذ بكل الأسباب المتاحة فلا تجد سبيلا لقول لو مفيش أصلا مساحة إنك تقول هتقول لو على إيه ما أنت أخذت بكل الأسباب المتاحة فسيدنا يعقوب هنا قال له أخذ بالسبب برغم إنه هو ممكن حد يظن إيه إيه ده هو إزاي نبي وخايف من الحسد وطبعا قول كتير من أهل العلم كمان إن أولاده كانوا أنبياء في خلاف طويل أنا أذكره في الآخر أولاد يعقوب عليه السلام هل كانوا أنبياء ومتى نبئوا وقول مشهور إنهم كانوا أنبياء فإزاي نبي وهم أنبياء على القول ده وخايف من الحسد ما هو ده طبيعي لأنه هو بشر بيحتاط يأخذ بالسبب لكن دي مقدمة لكن سيدنا يعقوب يعلمهم مش معنى ان احنا بناخد بالسبب ان احنا نتوكل على السبب نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب قد تفنى هذه الأسباب قد لا تأتي بنتائجها هذه الأسباب قد تأتي بعكس نتائجها فالقلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى فقال لهم إيه شوف التربية يعني أبوهم هنا بيربيهم الأب حينما يتكلم مع أولاده ما يضخمه الأب يضخمه الابن يعني الشيء, الشيء الكبير عند الأب تلقائي الابن بيطلع الشيء ده عنده كبير الشيء اللي الأب بيتعامل معاه بنوع استهتار الابن ممكن يتعامل معاه بنوع استهتار أيضا فسيدنا يعقوب أراد أنه يبين لهم كيف يتعلمون مسألة الأخذ بالأسباب لكن أن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وده من أهم مقاصد الصورة أصلا أن القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى بيقول لهم وادخلوا من أبواب متفرقة ولكن لابد أن تعلموا هذه النصيحة وهذا الفعل لن يغني عنكم من الله شيئا كل الأقدار بيد الله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون مسألة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله مسألة بالرغم من وضوحها في القرآن ونصاعتها وقمة الوضوح إلا للأسف ناس وخاصة اللي خاضوا للأسف يتكلموا وقعدوا يحللوها ويشوفوا فلسفتها ضلوا في فهمها بل شيخ الإسلام حتى بيقول اعتذارا لهم شيخ الإسلام تيمية بيقول وتكلم في المسألة دي كثيرا في في مجلد القدر في مجموع الفتاوى أفاض فيها مسألة الأسباب وهل للأسباب تأثير ولا لا لأن في ناس بينفوا تأثير الأسباب زي مثلا الأشاعرة يقول لك لا السبب ما بيأثرش الله يخلق الفعل عند السبب يعني النار ما بتحرقش لكن الله يخلق مش كلهم يعني جزء كبير منهم بيخلق الإحراق عند السبب هم بيقولوا كده ليه هو عايز القلب يتعلق بالله لكن مش ده اللي جاء في النص وفي نفس الوقت حتى كلمة تأثير الأسباب من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه الكلمة لا تثبت ولا تنفى بإطلاق دي من الكلمات المجملة دايما شيخ الإسلام لما كان يتسأل سؤال عشان ما حدش يوقعه في حاجة يعني يقول لا استنى انت قصدك ايه لو قصدك كذا المعنى ده شرعي لو قصدك كذا المعنى ده مش شرعي ويفصل لا يجيب على الاسئله المجمله يفصل في الاجابات لذلك بيقول شيخ الاسلام وكثير من النظار والمتكلمين وغير ذلك فهموا صحيحا فهموا المساله صحيحا هو جواه بيحب ربنا فهموا صحيحا ولكن قل من يعبر فصيحا كثير منهم فهم صحيحا هو فاهم انه ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء لكن قل من يعبر فصيحا فتجد ان القران بكل سلاسه في ايه واحده يجمع بين الاخذ بالسبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي ان يكون الانسان وتجد ان السوره سوره يوسف وغيرها من السور تتكلم على التوكل اكثر من الاخذ بالاسباب يعني الايات اللي فيها قضيه التوكل وان الله لطيف يفعل ما يشاء وان ربي لطيف لما يشاء وانه سبحانه وتعالى غالب على امره هذه هذا الكلام اكثر من الامر بالاخذ بالاسباب والكل موجود في القران لماذا لأن بطبيعة الإنسان بيتعلق بالأسباب أصلا الإنسان بيتعلق بالماديات يبحث عن شيء يتمسك به والقلب بينسى التوكل على الله سبحانه وتعالى فالإنسان يحتاج دائما ان هو بيذاكر او ان هو بيكتب السي في بتاعه او انه بيبحث عن عمل بياخد بالاسباب لكن لابد أن يتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأن هذه الأسباب قد لا تعطي نتائجها بل هذه الأسباب قد تكون وبالا عليه وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده لو ربنا سبحانه وتعالى لم يوفق الإنسان والإنسان بيعتقد أن هو بمقدرته ويقول بعملي بقوتي ويفتخر بذلك يصيبه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا إلا لله إحنا قلنا كلمة إن الحكم إلا لله جت مرتين في الإيه في السورة مرة مع تنيمين خالص المرة دي طب نحكي قصة تانية طب احكي لكم قصة إيه تاني ها قصة مع سيدنا يوسف مع صاحبي السجن وقلنا المقصد هناك إن الحكم إلا لله الحكم الإيه الشرعي وبيكلمهم عن الذي الحكم الذي يشرع الله سبحانه وتعالى وهنا ان الحكم الا الحكم الايه القدري فان الحكم الا جت مره مع الحكم الشرعي ومره مع الحكم القدري الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى والذي يقدر الاقدار هو الله سبحانه وتعالى عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون مش بيقول لهم لم يعطيهم خطاب مباشر وعليه فتوكلوا بيقول لهم انا توكلت وينبغي للمتوكلين ايضا ان يتوكلوا على الله كان ظاهر سياق الآيات عليه توكلت فتوكلوا يديهم أمر هنا سيدنا يعقوب استعمل أسلوب القدوة النموذج بدل ما يقول لهم توكلوا قال لهم أنا توكلت وينبغي على المتوكلين أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فإن كنتم من المتوكلين فلتتوكلوا على الله سبحانه وتعالى نفذوا الكلام لما الأسلوب هنا ولما دخلوا من حيث ها أمرهم يعني سيدنا يعقوب الجزء اللي فات ده أمر هم نفذوه بكل تلقائيه طب ازاي بالرغم ان انت ممكن تاخد انطباع عنهم من الصوره ان هم فيهم نوع مشاكسه او نوع عدم وخاصه اللي بيقولوا ان هم مش انبياء لكن اللي بيقولوا ان هم انبياء بيلتمس لهم الاعذار وان ده مما يقع في صدر الانسان من الحسد لغيره او غير ذلك الشاهد لما سيدنا يعقوب اظهر الشفقه واظهر الرحمه اللي بداخله وهي موجوده لما اظهرها وتكلم بها تغيرت افعاله ولما تيجي تقارن زي ما هنشوف ازاي لما عملوا مع سيدنا يوسف ورموه في البئر ورجعوا لوالدهم وقالوا ان هو الذئب كله والمره دي لما حصلت مشكله مع بنيامين قالوا خذ احدنا مكانه كلهم عايزين يدافعوا عنه يعني المره الاولانيه ولما اجمعوا امرهم كلهم اجمعوا ان هم يرموه في البير المره الثانيه كلهم قالوا خذ احدنا مكانه يعني المره الاولانيه كلهم عايزين يتخلصوا من يوسف وفي المره الثانيه كلهم يريدوا ان يضحي بنفسه لاجل بنيامين هذا التغير حدث لما وجدوا ان يعقوب عليه السلام قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد خاف عليهم اظهر الشفقه عليهم واخذ منهم الموثق وكلمهم عن الله سبحانه وتعالى وكلمهم عن التوكل وكلمهم عن خطوره الميثاق اللي بيؤخذ عليه من الله سبحانه وتعالى لما تكلم معهم في هذا الكلام واظهر لهم الشفقه تغيرت افعالهم مهم جدا انك تظهر خاصه لما بتتعامل مع ابنك او انت مالك سلطان عليه تظهر الشفقه او في مكان عمل تظهر التقدير انك تقدر اللي عندك كتير من الافعال او من الطاقات اللي داخل الانسان لا تخرج الا اذا شعر بنوع تقدير يعني كتير من الطاقات اللي جوه الانسان ما بيخرجهاش غير لما يحس ان اللي قدامه بيقدره وبيحترم ده لكن لما يكون واحد في شغل مثلا ويحس ان هو مهما عمل هو مش مقدر يعني مهما طلع جواه المواهب والطاقات وطلع المارد اللي جواه ما حدش بي بيشكر المارد اللي طلع ده ف... طب وطلعه ليه يعني ليه اتعب نفسي وليه اشتغل لما انا زيي زي اللي ما اشتغلش فحينما يجد الانسان تقدير لما يفعل واهتمام وشفقه ورحمه يخرج ما بداخله من طاقه كما قال صلى الله عليه وسلم وما كان الرفق في شيء الا زان ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم نفذوا الكلام برضه تكرار تاني لنفس المعنى ما كان يغني عنه من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها ايه الحاجه اللي كانت في نفس يعقوب منهم من قال انه خاف عليهم الحسد وده اشهر قول منهم من قال أراد أن يظهر شفقته عليهم وهنا زي ما ذكرنا المعنى اللي أنا ذكرته دوت إن سيدنا يعقوب أراد أن يعرفهم إن هو خايف عليهم كلهم مش بس خايف على بنيامين والكلمة دي فرقت لذلك ربنا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ومنهم من قال نحن لا نعلم ما الذي كان في نفس يعقوب دي حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى فلا سبيل للوصول إليه المهم إن هو عمل ده لعلم معين يعلمه يعقوب لذلك ربنا بيقول اللي عمله سيدنا يعقوب ده وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالشاهد كلمات الاب مع اولاده وكلمات الرئيس مع الموظفين أو غير ذلك قد تؤثر فيهم فلابد أن الإنسان يختار أحسن القول وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون المشهد ده كله كان موجود فين المشهد الأولاني في الشام ولما دخلوا من حيث أمرهم دخلوا من أبواب مصر ودخلوا من الابواب المتفرقه واتجمعوا كلهم عند سيدنا يوسف ولما دخلوا على يوسف اول لما دخلوا على سيدنا يوسف احنا قلنا ايضا من سمات القصص القراني انه بيتجاوز كثير من الاحداث التي لم تسق اليها القصه ابتداء يعني مش زي اللي موجود في كتب البشر او حتى الكتب التي حرفت ان بيذكر كثير من التفاصيل يعني ليست من غرض اساسي القصه فهنا طب بعد ما دخلوا واتكلم معاهم تجد ان الاسرائيليات ما بين كلمة ولما دخلوا على يوسف وما بين آوى إليه أخاه قصص كثير جدا وإن سيدنا يوسف قعد يسألهم وأنتوا كام وكذا وكل اتنين يناموا في مكان فاتبقى بنيامين قالوا أنت مالكش حد تبات معاه خلاص أنت هتبات معايا وقصص كثير طويل فالشاهد هنا تجاوز القرآن كل هذا ولما دخلوا على يوسف لأن سيدنا يوسف كل الخطة اللي عملها دي عشان يوصل لبنيامين كل الخطة اللي عملها وكل الكيد اللي عمله في المرة الأولانية وفي المرة الثانية فعل ذلك زي ما قلنا كتير قال المفسرين كما قال كثير كثير المفسرين انه بيوحي من الله وبعضهم قال باجتهاد انما الشيء انه بيوحي من الله فعلى ذلك لا يحصل على بنيامين فلما وصل بنيامين آوى اليه اخاه ويبدو ان بنيامين اللي هو اخو يوسف من الام يعني هؤلاء العشره اخوه ليوسف من الاب فقط وكانوا هؤلاء الاسرائيليات بتقول ان يوسف عليه ان يعقوب عليه السلام كان متزوج اربعه بعضهم بيقول لا كان متزوج اثنين أم ليوسف وبنيامين تسمى راحيل وأم لبقية العشر بعضهم يقول لا هو كان متزوج أربعة وده اللي موجود في نص التوراة حتى الآن زي ما ذكر ابن عاشور الشاهد أيا كان إن, يعق... إن يوسف اللي فيه اتفاق إن يوسف وبنيامين من أم واحدة وإن كان بقية الأولاد لا يحبون أولاد هذه الأم ما بيحبوش لا يوسف ولا بنيامين وإن كان يعقوب عليه السلام يحب هذه الأم هذه الزوجة وأولادها فكان بيحب سيدنا يوسف وبيحب من بعده بنيامين وكان متعلقا بهم وده اللي كان بيخليهم في نوع دائما من الحسد والأذى لهم خلاص ذلك لما أرسلهم أول مرة لم يرسل معهم بنيامين خوفا عليه ولما دخلوا على يوسف فهنا ده بنيامين أخو يوسف من أبيه ومن أمه فاشتاق يوسف إليه آوى إليه أخاه ضمه إليه والإيواء في معنى الأمن والطمأنينة والسكن آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك المفسرين اختلفوا هل هنا يوسف عليه السلام أفصح عن هويته الحقيقية وقال له أنا يوسف أنا أخوك وأنا سأفعل كذا وشرح له القصة والتفصيل واللي هو ناوي يعمله يعني سيدنا يوسف شرح له التفاصيل ولا كلمة أنا أخوك يعني اعتبرني مكان اخوك المفقود انتوا بتقولوا بتحكوا قصه ان اخوك اكله الذئب كان ليك اخ واكله ذئب فاعتبرني انا مكان اخوك وانه لم لم يقل له شيئا واضح الفرق في من المفسرين اختار ان سيدنا يوسف اخبره بذلك حتى لا يتاثر مما سيفعله يوسف انه هيلاقي الصواع في رحله وهيتهم بالسرقه فمن الاول بيطمنه بيقول له انا هعمل هيحصل خطه كذا كذا كذا وهجد وهتجد في رحلك الصواع وستتهم فلا تبتئس ولا تخاف وفي ناس قالوا لا ده هو طمنه بس ده نوع من الاطمئنان ولم يقل له شيئا ولم يخبره بشيء خلاص بعض المفسرين رجح ان سياق القصه والطمانينه والطريقه اللي قالها وده مال لابن كثير الطريقه اللي اتكلم بها سيدنا يوسف مع بنيامين تبدو وتدل ان هو اعترف ليه وقال له انا يوسف وسافعل كذا وان كلمه فلا تبتئس بما كانوا يعملون ما تخافش من اللي هيحصل او واضح انك في ال... لما هتتهم بالسرقه هم هيتهموك ويؤذوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون اي مين اللي يع... مين الفاعل بتاع يعملون اخوه يوسف لدرجه ان بعض الناس قال معنى بعيد قوي قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون اي الفتيه اللي بيشتغلوا تحت سيدنا يوسف يقول له ما تزعلش لما هم يحطوا ايه الصواع ويستخرجوا ويقول ما تزعلش من اللي هيحصل يعني وان كان ده معنى بعيد وان الاشهر ان الفاعل فلا تبتئس بما كانوا يعملون الفاعل اللي هو ايه ما تزعلش من اخوتك اذا حدث واتهمت بالسرقه او بما كانوا يعملون في الماضي من الايذاء الذي كان يحدث لك منهم في الماضي وده اشهر الاقوال تاني تفصلوش ولما دخلوا على يوسف كلهم آوى إليه أخاه سيدنا يوسف آوى إليه بنيامين قال يوسف لبنيامين إني أنا أخوك إما أخوك على الحقيقة في النسب أو أخوك اطمئنانا أطمئنك أنا مقام أخوك مقام أخيك إني أنا أخوك والأشهر على الحقيقة فلا تبتئس فلا يظهر بيدخل بك اليأس والحزن بما كانوا يعمل بما كان يعمل إخوتك في الماضي عند أبيك أو بما سيعمل إخوتك حينما تتهم بالسرقة أو بما يعمل الفتية اللي سيأمرهم يوسف عليه السلام بوضع الصواع في رحله واضح كده؟ طيب كلمة أيضا إني أنا أخوك لها وقع يعني لما أخوك يكون بمر بأزمة وبمر بأذى وضيق يحتاج أن يسمع إلى هذه الكلمة يعني ده شعار إني أنا أخوك فلا تبتئس لا سيما في أوقات الاستضعاف الناس تحتاج إلى رفق تحتاج إلى يعني أن الإنسان يعذر أخاه مش يتهمه مش يتكبر عليه مش يستغل فترات ضعفه فلا بد أن يعذر بعضنا بعضا ولا سيما في أوقات الأذى والاستضعاف فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جاهزهم أي فلما جاهز يوسف عليه السلام إخوته فلما جهزهم بجهازهم سيدنا يوسف عمل إيه جعل السقاية إيه السقاية ده قالوا ده إناء معين كان بيشرب فيه الملك نفقد صواع الملك هل المقصود الملك هنا الملك الرئيس للبلاد اللي هو قال لسيدنا يوسف يتون بيها استخلصه لنفسي ولا دي كلمة مجازا أطلقت على يوسف عليه السلام نفقد صواع الملك يعني صواع يوسف ولكن قيل مجازا لأنه هو اللي كان متحكم في المال في البلاد فهو اللي كان بيملك البلاد على الحقيقة في خلاف هل ده صواع يوسف وفي ناس قالت ده صواع الملك الملك اللي هو الحقيقي للبلاد اللي اختاروا ان هو صواع الملك الملك الحقيقي للبلاد قالوا كان هذا من ذهب وكان يوسف لا يشرب في اناء من ذهب او ان وده ابن عاشور قال ان الصواع ده كان بيتعمل وده كان كلام غريب اول اول مره اقراه فعلا والله اعلم بصحته يعني بيقول ان كان كل واحد خاصه من الرؤساء والملوك كان يشرب الخمر بس كان عشان يحافظ على إدارة البلاد ولا يفقد عقله من شرب الخمر كان بيتعمل له نوع إناء للكمية اللي ما تخلوش إيه يتسطل كده ما تخلوش إن هو يصاب بالسكر فكل واحد عارف الحد المعين هو ده مقاس الصواع بتاعه هو برضه في يعني الناس مش بتهزر فمعمول بدقة والله أعلم بصحة هذا يعني فقال ده كان معمول كان ده أصل كلمة الصواع أي الصاع يعني ايه يعني مدرج بصوره معينه مناسبه كل واحد كل ملك له الصواع بتاعه والاشهر اللي ورد عن السلف يعني عايز اقول لك ان الصواع او السقايه وصفوا فيها كثيرا انه من ذهب او من فضه واتكلموا في ايا كان هم وصفوا ليه في يعني ايه اللي خلاهم يقفوا هنا ان لو كان شيء بسيط طب ايه يعني ما يتسرق يعني لو انت متخيل ان صواع الملك ده الحاجه اللي بيتوزن بيها وان هي مثلا ب 2 جنيه ونص يعني وايتها العير ويقف وبتاع ما كانش له لازمه لا هو واضح انه كان شيء غالي الثمن وشيء خاص من خواص الملك فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية اللي هو اتقال بعد كده باسم الصواع مرة جه السقاية لأنه بيشرب فيه وبي وبي وفي نفس الوقت بيوزن بيه بيضع بيه الكيل جعل السقاية في رحل أخيه وحينما قال أخي فقط وكلهم إخوته لكن حينما قال أخي فقط لأنه أخي الذي قاله إني أنا أخوك ثم أذن مؤذن وثم هنا في تراخي في وقت زمن عدى بعد الموقف ده ثم أذن مؤذن وقف إنسان أيتها العير المناداة هنا على العير معنى كده إن هم ركبوا الجمال وبدأوا يتحركوا فالمقصد من كلمة أيتها العير يعني توقفوا عن السير فكلمة أيتها العير بترسم لك صورة إن هم وزنوا وخدوا الاكل وركبوا الجمال وخلاص هيطلعوا خارج البلاد يعني المشهد معمول في نوع من الحبكه ان هو ايه حط السقايه وسابهم خالص ثم في تراخي لغايه لما خلصوا الوزن بتاعهم وخدوا الاكل بتاعهم وركبوا الجمال وخلاص هيخرجوا خارج ابواب مصر نادى منادي ايتها العير ينادي على العير اي توقفوا وبعدما توقفت العير توجه الخطاب لهم للراكب العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا واللي يكون انسان بريء هم مش هم طبعا مقيمين هم مش سارقين فبيتكلموا بنوع من الثقه وده خطاب اخوه يوسف في الاتهام الاخر غير اتهام باكل بانهم قالوا ان يوسف اكله الذئب كان كلامهم اصلا في نوع من الاضطراب وكلامهم بيدينهم لكن في هذه المره تجد الكلام كله في نوع من الثقه لانهم ما عملوش حاجه قالوا واقبلوا مش خايف وقالوا عليهم ماذا تفقدون قالوا ردوا عليهم ودول ال- ال- المؤذن واللي بعت المجموعه اللي بعتهم يوسف عليه السلام على مشارف البلاد لان يوسف ما نزلش بنفسه قالوا نفقد صواع الملك بعض المفسرين قال بيقولوا ايه ولمن جاء به حمل بعير بيقولوا لهم بصوا لو طلعتوا الصواع بدل ما نروح للملك ون... وتتضربوا بقى وكده هات الصواع وانا اديلكم مكانه ايه حمل بعير طلع الصواع بالذوق من غير ما نعمل دوشه وشوشره ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فالتانيين طبعا هم ما معهمش الصواع قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا طبعا ده بترتيب بقى من هنا من سيدنا يوسف طب طالما انتم مصممين وانتم شرفاء وانتم ما دخلتوش طيب فما جزاؤه ان كنتم كاذبين يعني ما جزاؤه الهاء دي بتعود على السارق او اخذ الصواع فما جزاؤه ان كنتم كاذبين طيب قبل ما نكمل قبل ما نكمل السياق المفسرين هنا قالوا وقفوا وقفة عملت إشكالية ممكن يعني ما قرأتش حد حلها إلا في الآخر نقول إن ده وحي من الله سبحانه وتعالى إزاي سيدنا يوسف وضع الرحل وضع السقاية في رحل أخيه ث- ثم أذن مؤذن آيات والعير إنكم لسارقون كيف اتهمهم بالسرقة كيف اتهمهم بالسرقة إزاي قال لهم إنكم لسارقون ومش- وهم ما سرقوش حاجة الم- المفسرين بعضهم قال إن المؤذن عمل كده من نفسه هو اللي لما ما لقاش الصواع قال فين الصواع وقام منادي من نفسه وده بعيد خلاص ومنهم من قال ان يوسف عليه السلام لما امر المؤذن ان ينادي انكم لسارقون كان يقصد انكم سرقتم يوسف من ابيه انكم لسارقون اي في الماضي وده نوع من تعريض في الكلام او التوريه في الكلام وهي تكون لحاجه وهنا كانت لحاجه بوحي من الله سبحانه وتعالى ولذلك كل الكلمات اللي جايه قالوا سيدنا يوسف اللي اختار القول ده ان سيدنا يوسف كان بيحترز من انه يكذب فكان بيقول كلام لا يدينه ذلك قال لهم لما قال انكم لسارقون كان يقصد ال- على القول ده كان يقصد ايه سرقتم يوسف بعد كده قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله هم حتى قالوا جزاؤه مش من سرقه وهو ما قالش انا وجدت انت سارق بعد كده ما اتهموش كل كلام يوسف واحنا ماشيين في القصه هنشوف دلوقتي حاول المفسرون ان يؤولوه ان سيدنا يوسف كان يعرض ويوري في الكلام حتى لا يقع في الكذب وان فعل كل ذلك بامر من الله وان في المعاريض لمندوحه عن الكذب لكن بدون اكثار منها ولان الناس للاسف بتستعمل المعاريض بصوره كثيره تقع في الكذب ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فلا ينبغي أن نأخذ هذه القصة قدوة أن الإنسان يعرض في كل الكلام لا بالعكس ده قد يقع الإنسان في كذب لكن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى لدرجة أن بعض من أغرب الأقوال اللي قرأتها كان عبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني وهو أحيانا يبدع وأحيانا يبتدع يعني أحيانا بيجيب كلام كويس وأحيانا بيجيب كلام خطئ تماما بيقولوا إنكم لسارقون يقصد آه، ال- ال- ال- ان هم سرقوا يوسف وبعد ذلك لما قالوا له ان يسرق فقد سرق اخ له بالقبل لما اتهموه بالسرقه قالوا انت سرقت قلب ابينا يعني يعني لما جه انت اه انت انت سرقت قلب أبينا، انت خليت ابونا يعقوب يحبك انت سرقت قلبه طبعا هو الموضوع ما- بعيد فتجد ان هذه الايات كل الصفحه دي مفسرين بيحاولوا يتدخلوا بنوع تاويل حتى لا يتهموا يوسف عليه السلام او حتى بعضهم يخاف يتهم اخوه يوسف لان هم كتير مفسرين قال ان هنا اصبحوا انبياء ان هنا اصبحوا انبياء في المره الم... المره دي قالوا جماهير كتير من المفسرين قالوا ان هم انبياء فكان حتى بيحترز في كلامهم الشاهد اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم وتجد الانسان ودي على فكره لما انسان يتهم بنوع من الادانه بسرقه او غير ذلك احيانا رد فعله بيبين هو صادق ولا كاذب يعني لما انسان يتهم اتهام عظيم ولا ينفعل وما يحدثش اثر آه، ضخم ممكن يتهم او ممكن يكون من طبعه الهدوء يعني فاحيانا لكن الاصل ان الانسان لما يتهم بالسرقه انه يتكلم بثقه يقول لك انا عندي استعداد اتفتش مفيش مشكله اتكلم بثقه فهنا قالوا واقبلوا عليهم ايه المشكله ماذا تفقدون قالوا وبعدين ما قالوش انكم لسارقون ما قالوش نحن لسنا بس لسنا بسارقين كان ممكن لما تقول لواحد انت سارق وينفي السرقه ده ممكن تتهمه هو هو كانه بيتنازل معاك يقول لك طيب ماشي انتوا فاقدين ايه هو من ثقتهم بانفسهم لما اتهموا انهم سارقين انهم سارقون لم ينفوا السرقه وبعدين لما حس بنوع من المساومه ولمن جاء به حمل بعير وانا زعيم بيقولوا لو انت طلعت الصواع هنديك حمل بعير وانا زعيم اي انا كفيل به لان ده اللي بعته ده الفتى اللي بعته يوسف عليه السلام قالوا تالله اي والله والمفسرين قالوا ان تالله الحلفان بالتاء ده اللي هو بدا مكان الواو ياتي للقسم بالشيء النادر فمعنى انك تتهمنا بالسرقه ده شيء عجيب وهذا من الندره ان حد يتهمنا كده فاستعملوا تالله وجت ايضا مره ثانيه تالله تفتى وتذكر يوسف نتكلم عنها ان شاء الله قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض طيب هم عرفوا منين لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض يعني ازاي اخوه يوسف بيقولوا لهم انتم تعلمون اننا ما جئنا لنفسد في الارض هم عرفوا منين بعض المفسرين قال ان كانوا بيحترزوا من اخذ اي طعام ليس لهم طول ما هم ماشيين في مصر لو وجدوا شيء على الارض ما ياخدوهوش بل حتى كانوا يضعون بيحطوا زي كمامه على افواه الابل حتى لا تاكل من الشجر فكانوا بيحترزوا جدا ياخذوا ما ليس لهم وعرفوا بذلك في مصر يعني طول ما هم كانوا في مصر كان معروف عنهم انهم ناس امناء قالوا انتوا عارفين كويس اخلاقنا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وبالتالي وما كنا سارقين اقل الافساد لم نفعله وما كنا سارقين قال له طيب طالما انتوا واثقين من نفسكم فما جزاؤه ان كنتم كاذبين تسرعوا بقى وحكموا قالوا جزاؤه عقابه من وجد الصاع في رحله فهو أي فيصبح هذا الشخص جزاؤه أي فيصبح هذا الشخص يقوم مقام العقاب أي يصبح عبدا له وده قيل بقى أن ده كانت شريعة يعقوب وقيل أنها امتداد لشريعة إبراهيم والله أعلم بصحة ذلك أن كان في قبط في مصر وكان في كنعانيين في الشام كان يعقوب في الشام قالوا كانت شريعة الكنعانيين أن اللي بيسرق يسترق يصبح عبدا عند من أخذ منه المال وبعضهم قال لا يصبح عبدا على الإطلاق يصبح عبدا بمقدار زمني مساوي لقيمة الشيء فممكن يحكم عليه أن يصبح عبدا عنه عنده بمقدار سنة لو الشيء مثلا له ثمن معين لو الشيء غالي جدا يصبح عبدا عنده بمقدار خمس سنوات بدل ما يسجن يصبح عبدا عنده واضح؟ إنما كانت شريعة القبط اللي كانوا في مصر كان اللي بيسرق كان يضرب ويدفع ضعفي الثمن قالوا ان كان اللي موجود في مصر اللي بيتمسك بيسرق كان بيتعمل فيه ايه بيتضرب وده بيحصل وبعد كده يعمل ايه يدفع ضعفي الثمن ده اللي كان موجود فهم سالوهم طيب ولو لقينا الصاع في رحلكم او في رحل احدكم تحكموا انتوا انتوا وهنا بقى ال ال كذلك كدنا ليوسف هنا المكيدة اللي وقعوا فيها تحبوا يتحكم عليه بإيه لأن سيدنا يوسف كان يريد أن يأخذ منهم بنيامين يريد أن يأخذ أخاهم فكل القصة معمولة عشان يقعوا في الكلمة دي فوقعوا وقالوا جزاؤه من وجد في رحله احنا بنحكم عندنا فهو جزاؤه كذلك نحكم في بلادنا على الظالمين أي على السارق كذلك نجزي أي في بلادنا وفي شريعتنا كذلك نجزي الظالمين فوافق يوسف قال طب خلاص مش انتوا بتحكموا كده انا موافق على الحكم اللي انتوا حكمتوه طالما انتوا حكمتوا كده انا موافق خلاص وان كان ابن عاشور خالف هنا وقال انا لا اظن ان دي شريعه اللي كانت موجوده عند الكنعاني لكن ده اللي عليه اللي انا ذكرته ده اللي عليه جماهير المفسرين كذلك نجز الظالمين سيدنا يوسف اكتمال المشهد حتى يظهر ان هو لم يخطط لشيء بدا انه يدور عارف انا عايزك تعيش المشهد يعني ايه هم عمالين بقى ايه يتفرجوا ويفتح اول متاع ويدور وبعدين ايه ما يلاقيش حاجه هم بيبص شفتوا مش قلنا لكم المتاع التاني ويدور مفيش يا جماعه احنا قلنا لكم التالت الرابع لغايه العاشر لدرجه ان في اثار ان سيدنا يوسف بعد ما عمل وده من تمام الحيله بعد ما فتش العشره قال خلاص واضح ان انتوا ما سردوش قالوا لا والله حتى تفتش في رحل بنيامين قال لهم لا خلاص انا مصدق قال لا والله حتى هذا يكون اطيب لنفسك ولنفوسنا قال لهم طيب براحتكم ثم استخرجها مش ثم وجدها هو اللي حاططها وعارف هي فين ما ثم وجدها ثم ايه استخرجها هو عارف مكانها فمد ايده كده ايه تخيل بقى المشهد هما بيبصوا لبعض ايه ده ثم استخرجها من وعاء اخيه مشهد هم طبعا فزعوا هم ما شافوش القصه قبل كده احنا عارفين اللي حصل هم اول مره ي- ده, ده بالنسبه لهم اتخضوا طبعا آه. فحصل هنا ايه إيه، في وقف كده حصل يعني هنا رد فعلهم تاخر الايه وقفت كذلك كدنا ليوسف كل مشهد بيحصل في القصه في ترتيب او في اخذ بسبب معين او في ذكاء او في علم بيجي بعدها تعقيب ان هذا بقدره الله كل موقف في القصه بيحصل انك ممكن تظن ان خطه يوسف نجحت لا لا كذلك كدنا ليوسف هذا بتوفيق الله هذا بترتيب من الله يعني لذلك كان حد من الشباب بيكلمني انه عايز يشرح سوره يوسف آه، على سبيل آه، اللي هو يعني ازاي ندي للناس حماس وان هم ازاي يكون عندك حلم وتحققه فبيقول ان قصه يوسف انه ان في ناس عايزه تشرح كده يعني زي التنميه البشريه وكده ان انت حقق حلمك وان يوسف عليه السلام كان عنده حلم وفضل يجاهد طول الصوره لغايه لما حققه قلت له انا فاهم الس- القصه مش كده خالص هو ما كانش هو ربنا ورى له حلم وربنا لطف بيه لغايه لما الحلم اتحقق يعني القصه بتشير اكتر الى فعل الله اكتر من إيه، يعني المعنى اللي انت بتقوله طول المعنى اللي بتقوله ده فكره ان يبقى عندك حلم وتحققه ده موجود في في عمومات الدين لكن مش في قصه يوسف يعني القصه كلها ان ربي لطيف لما يشاء الله يفعل ما يشاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا أن يشاء كل حاجة بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى كل شيء كل ما الله غالب على أمره يعني الشعارات الأساسية اللي ممكن نخرج بيها القصة كلها أن الله يفعل ما يشاء فأنت تروح نعكس مراد القصة ونقول لهم إن خ... إن يوسف عليه السلام كان عنده حلم وحققه لا هو ما كانش كده هو رأى الله سبحانه وتعالى أراه رؤية ثم لطف الله به إلى أن تحققت هذه الرؤية بتوفيق من الله ممكن نقول للناس كده واضح ال- الفارق بين النظرتين كذلك كدنا ليوسف لا يمكن كان يحصل اللي حصل الا ان بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقولوا طيب شوفوا انتوا بتحكموا ايه على السارق واحنا موافقين كده الخطه باظت يعني كان ممكن هم يقولوا ايه اللي انتوا تحكموا عليه احنا موافقين كان ممكن هم قبل ما يمشوا يفتشوا ويطلعوا الصواع ويرموه يعني كان ممكن اي شيء يحدث لذلك بنقول دايما مهما اخذت بالاسباب اعرف ان ممكن كل شيء يحدث فيه تغيير بترتيب من الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شريعة الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم هذا بترتيب من الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم فيها معنيين فوق كل ذي علم من البشر عليم من البشر إلى أن يصل العلم إلى الله وده قول أو فوق كل ذي علم من البشر عليم وهو الله سبحانه وتعالى واضح؟ تفرق في ايه؟ في سيدنا عباس ابن عباس في مرة كان في مجلس وبعدين أجاب إجابة مبهرة فقال أحد الحاضرين سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم القاعد كده بيختار اختيار إيه؟ إن إن سيدنا ابن عباس عنده علم فبيشيد بعلم الناس فنهره ابن عباس وقال إن العليم هو الله سبحانه وتعالى فاللي هيختار ان العليم بمعنى الله سبحانه وتعالى ما ينفعش الجمله دي تتقال تؤخذ كده وتقال حينما تسمع م- شيء مثلا بيعجبك وتقول سبحان الله فوق كل ذي علم عليم ان ممكن يكون واحد اعلى من واحد لا المقصود هنا في اختيار ابن عباس ده ان عليم هنا والمقصود بمين الله سبحانه وتعالى يعني حتى الايه على القول ده انك لا تنبهر بعلم يوسف ولكن الله الذي علمه سبحانه وتعالى الله الذي لطف به الله الذي رتب له الله الذي دبر له وكذلك كدنا ليوسف ش- شايفين القصة كلها بتصب في اتجاه أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى قالوا لما هنا حصل قطع كده في القصة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه بعد كده حصل فاصل طب نكمل بقى القصة معايا خرجنا فاصل كده إيه إن المشهد ده الغرض منه إنك تتعلق القلوب بالله نرجع للقصة رد فعل غريب وسريع أول لما استخرجها من وعاء أخيه المفروض هم مثلا إيه ازاي ده حصل لا يمكن لا يمكن اخونا يعمل ابدا كده ازاي ده المتصور اخونا بريء اكيد في حاجه حصلت اكيد جت بالغلط اكيد ده شبهه اي حاجه لكن مباشره وده يدل ان هم كان دائما بي يعني ايه في نوع من الاتهام له قالوا رد فعل سريع ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل هي العيله دي كده دايما جايبين لنا مشاكل هو على طول العيله دي جايبه لنا مشا- هو واخوه من زمان على فكره فقد سرق أخ له من قبل العجيب ان ان المفروض انتوا غرب في مصر ولما تتهم اخوك كده يبقى انتوا كلكم حراميه ما هو انت انت معتقد انك بتدافع عن نفسك يعني لما انت بتهدم في اخيك وتقول ده هو واخوه حراميه طب ما انتوا كمان تبقوا حراميه وانتوا مصاحبينه ليه وجايبينه معاكم ليه لما انتوا عارفين ان هو ممكن يسرق ولما انتوا عارفين ان هو ممكن يسرق واخوه كان سرق طب انتوا جايبينه معاكم ليه وماشيين معاه ليه فاحيانا الانسان يحاول ان يتبرأ وده من ال... يعني انسان لابد ان يكون يعني مش يتبرأ باي حاجه مش انه يشتم وخلاص او ان هو يتهم من امامه عشان يخرج من الاشكال هم حسوا ان وقعوا في اشكال هم عايزين يروحوا دلوقتي عايزين ياخدوا العير ويمشوا فقالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل إيه ده قالوا بعض المفسرين ان هم هنا بيتهموا بعضهم قال هم حاولوا على استحياء ينفوا التهمه عنه بان اللي بتيجي للشك لكن اتهموا يوسف واصروا على تهمه يوسف اي ان يسرق يعني جايز هو اللي يكون سارق فلو عمل كده يبقى ده طبع في العيله وهو متاثر باخيه فقد سرق اخو له من قبل يعنون من سرق اخو له من قبل يوسف طب وهل سرق يوسف من قبل وهل سرق يوسف من قبل هنا زي ما ذكرت لكم ان هم حاولوا المفسرين يجاوبوا على السؤال ده منهم من قال في ثلاث او اربع اقوال منهم من قال ان يوسف عليه السلام كان احيانا ياخذ بعض الطعام من على المائده ويعطيه للفقراء فكانوا يتهموه بالسرقه يعني ياخذ الطعام لما قبل اول ما يوضع الطعام وقبل الاكل ياخذ بعض الطعام دون استئذان ليعطيه الفقراء فكانوا يتهموه بالسرقه او ان كان قصه طويله وانه كان له احد اقربائه عمته او غير ذلك ارادت ان تحتفظ به وكان في شريعتهم ان لمن يسرق يصبح عبدا وكانت تريد ان تحتفظ به وكان يعقوب بيرفض ف ربطت له زي حاجة كده بمنطقة اللي هي زي محفظة أو غير ذلك تحت ثيابه وقالت أنا فقدتها فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فقالت هو عبد لي فأخذت يعني هي حيلة عملتها عشان تحتفظ بيوسف لأن قصة طويلة من الإسرائيليات وقيل غير ذلك أنه سرق صنما ليكسره وده أمر بعيد لأن اتهم أن كان عنده صنم كان أحد أقرباء يعقوب وكيف يسكت يعقوب على هذا الصنم فايا كان والقول اللي ذكرت لكم عن عبد الكريم الخطيب اللي ذكره ان هو سرق اي سرق قلب ابينا الشاهد ان هم حاولوا يطلعوا ان هم مش بيكذبوا ان في حد سرقه بال... او اتهم بالسرقه بالفعل يوسف ممكن في قول ان هم بي... بيقولوا كذا بيقولوا هذا الكلام جزافا لكن حقيقه لم اجد من قال هذا القول غالب من قرات من المفسرين بيحاول يقول ان هؤلاء هم انبياء ولم يكذبوا او حتى لو مش انبياء قد وقعت حادثه من قبل اتهم ولو ظلما يوسف بها في السرقه خلاص ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فسكت يوسف عليه السلام لانه يعلم انه بريء فاسرها يوسف نفسه ايه اللي اسرها يوسف نفسه في ناس قالت ما سيقوله انتم شر مكانا يعني الجمله اللي قالها دي انتم شر مكانا قالها في سر خلاص وده مروي عن بعض السلف ومنهم من قال فأسرها أي فأسر مقالتهم والغضب منها وغير ذلك والرد وتبرئة نفسه كل ده ولكن وقال فقط أنتم شر مكان يعني اللي قال أسرها تبرئة نفسه واتهامه ورد ذلك عليهم وأنكم تتهموني بالسرقة, بالسرقة وأنتم أخذتموني وضربتموني وألقيتموني في البئر وكذبتم وأخذتم قميصي كان ممكن يرد عليهم بتقولوا علي أنا سرق انا اللي سارق ده انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا فكل ده لم يرد يوسف عليه السلام اسرف نفسه ولكن اظهر كلمه واحده فقط قال انتم شر مكان يبقى اللي اختار ان اسرها اي رد التهمه وتبرئه نفسه قال ان انتم شر مكانا قالها صراحه واللي قال ان الهاء اسرها بتعود على الجمله التي ستاتي قال انه قال في سره ومن كمال ضيافته ومن كمال اكرامه حتى لم يصرح لهم بهذه الكلمه تخيل انك تكون ملك وانك انت تستطيع ان تؤذيهم وبالرغم من ذلك يتهموك وبالرغم من ذلك تكتم ذلك فاسرها يوسف في نفسه اما كلمه انتم شر مكانا او رد التهمه قال اما صراحه او في سره انتم شر مكانا اي انتم شر من هذا الاتهام انتم تتهمون يوسف بالسرقه وقد فعلتم اشر من ذلك شر هنا على انه افعل تفضيل فعلتم اشر من ذلك سرقتم أخاكم من عند أبيكم وألقيتموه في البئر ونزعتم قميصه وكذبتم عليه وفجعتم أباكم فيه أنتم شر مكانا وعموما والله أعلم بما تصفون الله أعلم بما تقولون وتتهمون به أخاكم قالوا يا أيها العزيز المفسرين بيقولوا هنا أول مرة تذكر كلمة العزيز منسوبة إلى يوسف يعني لما تيجي تقرأ من أول ما يوسف خرج من السجن قال اجعلني على خزائن الأرض كل الحوار اللي فات لم يذكر فيه أنه أصبح عزيز مصر فهل هنا قالوا يا أيها العزيز لأنه بالفعل مات العزيز أو نحي العزيز اللي كان اللي ربى يوسف عليه السلام في بيته وأصبح هو عزيز مصر وأخذ هو الوظيفة دي وهو يا أيها العزيز يعني دي الوظيفة فعلا حقيقة أو يقولون له استبشارا يعني أنت إن شاء الله تصبح إيه يعني لأن هم في مقام استعطاف عارف إيه ربنا يخليك يا باشا وتبقى كذا يا أيها العزيز ده أنت إن شاء الله تبقى عزيز مصر الأغلب أنه أصبح عزيز مصر بالفعل ان هو هنا اما نحي او مات عزيز مصر واخذ مكانه لان ال الكلام اللي جاي بعد كده مره يقال عليه انه الملك نفقد صواع الملك وبعضهم قال انه صواع يوسف او عزيز مصر عايزين نركز في الكلام امتى اول مره قيل يوسف يا ايها العزيز ان له بدا الاستعطاف فبداوا يا ايها العزيز تعظيم هم دي تاني مره يجوا لسيدنا يوسف او او ثالث مره جم اول مره ومشوا وتاني مره ومشوا وبعدين رجعوا اول مره يقولون يا ايها العزيز هنا في نوع استعطاف يا ايها العزيز بالتاكيد ان له ابا شيخا كبيرا استعطفوا بالابوه وبالشيخ اما هنا شيخ بمعنى من علامات الصلاح او شيخا كبيرا الاثنين بيفيدوا معنى الكبر لكن الابوه والصلاح وكبر السن علامات استعطاف فاتركه ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه وهنا ده زي ما ذكرت لكم كان شيء كان تصرف عجيب منه وده اللي اللي خلى بعض المفسرين يقولون انهم كانوا يخافون على بنيامين او كانوا يخافون من الله حينما اعطوا الموثق او كانوا يخافون من يعقوب لانه اظهر لهم الشفقه الشاهد ان تصرفهم هنا غريب خذ احدنا مكانه المره الاولانيه كلهم اجمعوا على ان يتركوا يوسف في البئر وهنا الكل يجمع ويقول خذني مكانه يعني تخيل يطلب أن يصبح عبدا هيسترق مكان أخيه انظر كيف تنقلب العداوة إلى حب أو خوف من الله سبحانه وتعالى من الموثق فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من ما قالش إلا من سرق متاعنا قال إيه من هو هنا برضه سيدنا يوسف بيحترز على ال... احنا قلنا اللي قال ان سيدنا يوسف بيستعمل التوريه قال معاذ الله هناخد الا من وجدنا متاعنا ما قالش الا من سرق متاعنا الا من وجدنا متاعنا عنده برضه هم غلطوا غلطه المفسرين بيقولوها بيقولوا ايه قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحل ما قالوش جزاء من سرقه كممكن لما هم حكموا على نفسهم لكن كممكن لما يوجد الصاع في الرحل يقول لا برضه مش بتاع ده مش دليل احنا عايزين دليل يثبت ان هو اللي وضعه ممكن وضع فيه غير معنى لكن هم قالوا بمجرد ان تجدوا بمجرد ان تجدوا الصاع في رحلي فهو جزاؤه فاستعمل نفس الكلمه يوسف قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون قعدوا يحاولوا معاه مره واثنين وثلاثه طب عشان خاطرنا طب ابوه طب راجل كبير طب ايه اللي يرضيك طب عشان طب ما فيش خلاص فلما استيأسوا كلمه استيأسوا يعني الالف والسين والتاء للتكرار والمبالغه يعني بلغ بهم اليأس مبلغهم يعني خلاص ما عادش في امل تقعد تحاول مره واثنين طب عشان خاطر ما فيش خلاص ايقنوا ان يوسف عليه السلام سيأخذ بنيامين الامر منتهي فلما استيأسوا منه من مين الفاعل يستيأس مين إخوة يوسف منه من يوسف فلما استيأسوا إخوة يوسف منه من يوسف خلصوا أي إخوة يوسف نجية الآية دي على فكرة بعضهم حطها من آيات إعجاز القرآن زي القاضي عياض وغيره حط الآية دي تحديدا قال الجملة دي كان بعض الأعراب حينما يسمعها يقول هذه ليست من قول بشر إن إن الجملة دي تحتمل معاني متعددة ومتشعبة تجمع في كلمة واحدة هذا من إعجاز القرآن إن معنى الآية معنى الحدث ظل إخوة يوسف يحاورونه حتى بلغ اليأس مبلغه معه ثم قرروا أن يبتعدوا بعيدا ويصبحوا خلصاء لا يجلس معهم أحد وظلوا يتناجون ماذا سنقول لأبينا وسنخبره بماذا حدث كل اللي أنا قلته ده اختصرته فلما استيأسوا منه خلصوا نجيه قال له تعبير خلص ونجيا ده من- أشبه من مبت... بتعبير ابن عاشور من مبتكرات القرآن إن الكلمة دي تجمع كل هذه المعاني اختصارا وإن القرآن في الأصل مبني على الإيجاز خلصوا نجيا خلصوا يعني لوحدهم خلص ماذا يفعلون مع بعضهم البعض ظلوا يتناجون يعني المشهد كده خدوا جنب المشهد ده فين في الشام ولا في مصر في مصر خدوا جنب وقعدوا يتشاوروا هنعمل ايه فخلصوا نجيا ظلوا يتناجون النجوى انه يتكلموا بصوت مش مرتفع طب هنقول لابونا ايه طب آه، ابونا خد علينا موثقا طب احنا كده ظالمين طب احنا كده فرطنا طب احنا ما فرطناش طب هيقول لنا انتوا عملتوا قبل كده ظلوا يتكلموا في وسط المناجاه قال كبيرهم يبقى ما بين خلصوا نجمين قال كبيرهم في حوار قعدوا يتكلموا قطع الحوار قال كبيرهم بصوا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وألم تعلموا من قبل ما فرطتم بعضهم قال إن ما هنا مصدرية ومن قبل تفريطكم في يوسف يعني إحنا بقى يعقوب عليه السلام واخد علينا ميثاق وكمان سمعتنا وحشة يعني هات يعني هي- طبيعي مش هيصدقنا طبيعي جدا ومن قبل تفريطكم في يوسف ومن قبل ما فرطتم ما دي مصدريه يعني اما بتيجي مع الفعل بعدها في المصدر اللي هو التفريط ومن قبل تفريطكم في يوسف انا مش جاي معاكم فلن ماليش وش اروح اقابل والدي اقول له ايه فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكم مش هقدر اتحرك مش هقدر ماليش وش اقابل والدي بعد كده خلاص طب نعمل ايه قال كبيرهم نعمل ايه بعضهم قال ان كبيرهم هنا مش الكبير سنا الكبير عقلا وان هو اللي كان صاحب المشوره وان كان الطبري رافض ده بس القولين مرويين عن السلف الطبري قال لا الكبير في اللغه تاتي اما صاحب السؤدد والملك او الكبير في السن الكبير في العقل لا تاتي الا مضافه كان يقول قال كبيرهم عقلا الشاهد قال كبيرهم إيه، ألم تعلموا وبعد كده أيضا قال كبيرهم الآية اللي بعد كده ارجعوا قال كبيرهم دي من عندي عشان تفهموا إن هو قال لهم ارجعوا اللي بيتكلم هنا الكبير قيل بقى إن هو شمعون ده الكبير في العقل أو إيه، ربيل ده الكبير في السن والطبري رجح إن هو الكبير في سنه قال لهم ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا لوالدكم فقولوا نقول له إيه طب إحنا هنرجع نقول له إيه هو بيصيغ لهم الكلام صياغة الكلام إزاي أول ما تخشوا عليه قولوا يا أبانا إن ابنك سرق ليه؟ ده دليل إن ده حصل يعني المرة الأولانية لما أخدوا يوسف عليه السلام وضعوه في إبل وقالوا إنه أكلوا الذئب تخيل داخلين على يعقوب تخيل لو تخيل مجموعة من الإخوة خدوا معاهم أخوهم الصغير والديب كلوا أول ما يخشوا جري على أبوهم هيقولوا إيه؟ طبيعي لو هو كان كله ذئب فعلا اول ما يخشوا يقولوا ايه الحق الديب كلو على طول يبداوا بيه لكن هم اول ما دخلوا يعقوب قالوا ايه انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا انتوا هتقعدوا تحكوا ايه اللي حصل يعني ده يدل ان ده ما حصلش يعني يعني انت لما تاخد العربيه وتتخبط خبطه جامده وتدخل على ابوك ابوك يبص لك في ايه تقول له ايه العربيه هتبدا على طول بال- بالجثه لا يعني تذكر اصل الحدث انت جاي جري وعملت مصيبه اول لما تيجي لو انت مهتم ومنفعل بالقضيه وزعلان لان ده اخوك تخيل اخوك اتاذى او حصل حاجه اول لما تدخل ت- تقوم قايل فلان حصل له كذا فده عشان حصل بالفعل لذلك ال- بعض المفسرين قارن بين كلامهم هنا وكلامهم في الاول وقال هذا يدل على صدقهم طريقه كلامهم الثانيه تدل على صدقهم اول ما دخلوا ان ابنك سرق لانه سرق بالفعل ما عادش يقولوا ايه هو اللي حصل هو قسمنا الاول اتنينات وبعدين قال لاخونا انتوا هتقعدوا تحكوا ايوه ايه اللي حصل فين اخوك فاول ما دخلوا بص ان ابنك سرق وبيجيبوا ادله المره اللي فاتت جابوا دليل خايب جابوا قميص عليه شويه دم ومش مقطوع المره دي وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه كلهم اسال مصر كلها يعني واضح ان هي كانت محاكمه شهدها كثير من الناس ثم اذن مؤذن نادى في كل مصر ايتها العير انكم لسارقون واسال القريه اي اهل القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا والناس اللي جايين معانا من الشام احنا اتفضحنا اصلا يعني هي مصر كلها اتفرجت علينا وكل الطريق احنا جايين بيتريقوا علينا فبص اي حد عايز تساله هما ده يدل على صدقهم هذا يدل على صدقهم ارجعوا الى ابيكم مين اللي بيتكلم هنا كبيرهم بيتكلم فين في مصر ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وابدأوا بحرف التأكيد وابدأوا على طول بالحدث وقدموا الدليل الأدلة إن ابنك سرق وإحنا لم نفرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين والله لو كنا نعرف ما كناش خدناه معانا وما كنا للغيب حافظين ولو مش مصدقنا اسأل كل القرية التي كنا فيها والناس اللي راجعين معاهم والعيرة التي أقبلنا فيها وفي الآخر بنأكد وإنا لصادقون هناك قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هنا بيقولوا لا وإنا لصادقون فالسياق أصلا بيدل على صدقهم ودي بتو- بتعطي للقاضي ان هو يتعلم القرائن اللي يحكم بها ان من طريقه الكلام ان اللي قدامه بيحور بي- بيزود في الكلام انت ممكن من سياق الكلام احيانا دي مش مش ال- مش بينه لا ممكن تبقى من القرائن اللي يستانس بها واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت مين اللي قال يعقوب ايه ده يعني المشهد ده فين في الشام ارجعوا إلى أبيكم ده فين؟ في مصر شوف النقلة يعني هو- مشهد كده انت قاعد بتتفرج على المشهد كي- كبيرهم واقف معاهم وبيبكي يقول لهم انا مش هقدر ارجع ماليش وش اقابل والدي انتوا هترجعوا تقولوا له واحد اتنين تلاتة رد يعقوب تخيل المشهد فجأة توقف المشهد انتقل إلى مصر لو ده في كتاب تاني فلما ذهبوا وركبوا العير وطول الطريق عمالين يفكروا وبعدين وصلوا ودخلوا وقالوا له الكلام فقال يعقوب لا كل ده حذف من المشهد ارجعوا الى ارجعوا الى ابيكم فقولوا وقولوا وقولوا رد يعقوب مباشره لان مش هنقعد نحكي بقى ان رجعوا قالوا له قال اي يعقوب في مصر انتقال مشهد قال بل سولت لكم انفسكم امرا اول حاجه اتهمهم وبعد كده فصبر جميل فعلا الكلمة دي هنا كلمة ثقيلة من سنين قال نفس الكلمة عند فقد أحب الناس له وهو الآن يفقد أحب الناس إليه مرة أخرى ويقول نفس الكلمة الله أكبر أي إيمان هذا أي ثبات هذا إنك نفس المشهد الإيماني وثابت عليه لسنوات أحيانا واحد في بداية التزامه يحقق معاني إيمانية عالية جدا أو يكون سخن في وضع إيماني معين فيضحي فياخد قرارات إيمانية لكن مع طول الزمان يفتر ويبدل ويغير لكنك أنت عند سن مثلا عشرين سنة وتكون في قمة الحماس الإيماني وتاخد قرارات وعند سن خمسين سنة تاخد نفس القرارات وبنفس الحماس ده قليل جدا قليل من الناس كده ده الأخ بيقعد ملتزم خمس سنين تلاقيه ساب صلاة الجماعة يقول لك أصل أنا عرفت إن هي سنة وما عادش بيصلي في المسجد يعني التدهور خمس سنين ايه ده بيقعد آه، خمس ست شهور يعني بقى الثبات عزيز جدا ان الانسان يظل ثابت على طلب العلم على الحماس على الدعوه على الامر المعروف والنهي عن المنكر على المعاني العظيمه اللي بيتربى عليها في اول دين ما عادش اصلا في حاجه اسمها اول التزام بس أنا بتكلم على زمان يعني اللي كان بيتلقى في اول التزامه معاني عظيمه وبعدين يظل ثابت عليها ده نادر جدا سيدنا يعقوب يقول نفس الكلمة بنفس المعاني بنفس الثبات بنفس الكلمة الجميلة احنا اتكلمنا على صبر جميل علاقته بالله لم تهتز يعني علاقته بالله مفيش أي فيها اهتزاز أنا ثابت يوسف راح ثابت بنيامين راح ثابت أيضا في واحد يثبت عند أول بلاء يتكرر البلاء الثاني طب ليه يا رب كده يعني ممكن يحصل يسقط عربيته تتخبط فلا الحمد لله يجي البلاء اللي بعده قال هو مفيش غيري ولا ايه تجد فيعترض والعياذ بالله ويظهر الاعتراض وهذا ما يريده الشيطان ان يعترض الانسان على القدر الشيطان دايما يريد انك تعترض على الشرع وعلى القدر لكن يعقوب عليه السلام قمه الثبات هذه كلمه تدرس فصبر ج- اكررها لا زلت على صبري الجميل لا زال على ثباته فصبر جميل ولن افقد الامل ابدا عسى الله ان ياتيني بهم اللي هم مين التلاتة بقى يوسف وبنيامين وابنه الكبير اللي هناك عسى الله أن يأتيني بهم جميعا دي من الآيات اللي تعطي أمل في حياة الإنسان لما تفقد أشياء كثيرة الله قادر أن يجمعها لك عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى لما تيجي تسأل ربنا اسأل الله سبحانه وتعالى بثقة وبيقين لا يتعظم شيء مفيش حاجة كبيرة على ربنا هو عليه هين سبحانه وتعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وما حدث لابد لحكمة إنه هو العليم الحكيم طيب هو هنا ازاي سيدنا يعقوب اتهمهم هم هنا الناس يعني أولاد يعقوب غلطوا أخطأوا في شيء ما أخطأوش فازاي سيدنا يعقوب اتهمهم كتير مفسرين قالوا اتهمهم يعقوب لأنهم أخطأوا فيما سبق فدايما الإنسان اللي عمل أخطأ وعرف بكذب في أول أمره قد يتهم مرة أخرى حتى لو صادق فليصبر لغاية لما يحسن سمعته أنت بتدفع ثمن الجريمة الأولى يعني إنسان كذب مرة والثانية والثالثة وفضح ثم تاب خلاص أحدث توبة بالفعل بينه وبين الله وبالفعل تاب ممكن واحد يشك فيه ما تروحش تتهمه أنت اللي أخطأت أنت بتدفع ثمن المعصية الأولى فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا شك فيهم كما ظهر له أمارات كذبهم أمارات كذبهم أول مرة هو طبعا سيدنا يعقوب اكتشف أمارات الكذب إن القميص مش متقطع واللي هم اللي قال هو الكلمة اللي قالها أخاف أن يأكله الذئب راح قالوا أكلوا الذئب يعني ما فيش حجة تانية خل... يعني نفس الحاجة حصلت فكانت أمارات الكذب واضحة فشك فيهم يعقوب وبعضهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا حاول يلتمس عذر ان سيدنا اصل هم قالوا كده ايه طب ما كده سيدنا يعقوب بيسيء الظن وينفع هل يجوز ان احنا نتهم نبي انه بيسيء الظن هو هنا مش يعقوب مش بيسيء الظن ده الظن الطبيعي ده التعامل انه بشر ان انسان اخطا مره وثانيه وثالثه فانت إيه الاصل انك انت تحترز منه ده مش من سوء الظن يعني واحد يسال يقول لك ايه ان بعد الظن اسم طب لو واحد معاملاته مريبه ينفع احترز منه احترز ينفع تحترز منه لأن يعني هو ظهر عليه قبل ذلك أمارات الكذب لدرجة أن بعضهم حاول يعتذر ليعقوب قال إيه إن أنتوا السبب إن هو ياخد ولأن أنتوا اللي قلتوا فما فمن وجد في رحلي فهو جزاؤه لو ما كنتوش قلتوا الكلمة دي ما كانش أخذ فأنتم من تسببتم في ذلك أنتم من تعجلتم ولما قلتوا الكلمة دي كنتم تقصدون أن يأخذ طب ما ده سوء ظن برضه يعني حتى اللي حاول يهرب منها فالشاهد إن الإنسان اللي نخرج بيه لما يقع الإنسان في كذب أو يعني في تهمة معينة ثم تاب منها فإذا لم يعذره أحد بعدها فليلتمس العذر له لأن أنت بتدفع ثمن خطأك الأول لا احنا قلنا اللي قال ان هم اصبحوا انبياء بقى خلاص تابوا يعني كتير من المفسرين قال ان هم اصبحوا انبياء وبعدين هنا هم ما اخطاوش فعلا يعني هم هنا ما عملوش اي خطا هم ما وقعوش في اي حاجه ده كل ده من تخطيط يوسف عليه السلام بوحي من الله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ظل يعقوب يذكر يوسف عليه السلام نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا